بسم الله الرحمن الرحيم احنا اخر حاجة كنا بنشرحها في رسالة بولس لأهل روميا هم آه، اخر آه، اخر نصوص خالص في الاصحاح هو بيقول اذا الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله وعنا استفدنا في الموضوع ده كتير وما و كان في نص تاني اللي هو بيقول آم، تؤمن بقلبك فين النص ده روميا 10 9 لانك انا اعترفت بفهمك بالرب يسوع ان نتكلم عن ده شويه والنص بتاع اذا الايمان بالخبر هو في الاخر بيقول في اربع نصوص او ثلاث نصوص آه، اربع نصوص ورا بعض بيقول لكنني اقول لعلهم لم يسمعوا يعني هم ما سمعوش بالكرازة فبيقول آه، بلى يعني سمعوا بالفعل وجاب نص بيقول إلى جميع الأرض خرج صوتهم وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم دي موجودة فين؟ في المزامير 19 4 لو احنا جبنا المزم- المزمور 19 4 ده هنلاقي ان هو ملوش اي علاقة بتوصيل كرازة او توصيل رسالة هو المفروض المزمور في الاول بيقول لامام المغنيين مزمور لداود السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم الى يوم يذيع كلاما وليل آه، كلاما وليل الى ليل يبدي علما لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم في كل الارض خرج منطقهم والى اقصى المسكونه كلماتهم ده كل ده عباره عن تسبيح يعني التسبيح وصل كل الدنيا ده المفروض المقصود بالكلام طبعا الفان دايك ترجمة وحشة هقرا من اليسوعية وللسماوات تحدث بمجد الله والجلد يخبر بما صنعت يداه النهار للنهار يعلن أمره والليل لليل يذيع خبره يعني الس- يعني الموضوع له علاقة ب إن إثبات وجود الله وإن الأرض بتدل عليه لكن ده ملوش علاقة بكراسة الخلاص يعني لا حديث ولا كلام ولا صوت يسمعه الأنام بل في الأرض كلها سطور بارزة وكلمات إلى أقاصي الدنيا بينة هناك للشمس نصب خيمة وهي كالعريس الخارج من خدر ملوش ملوش أي علاقة طب ده أول نص أنا قلت إن هو إيه هيتقلش من الفكرة اللي عاوز يقدمها بولس ايه الفكره ان هو في نصوص في العهد القديم بتقول ان الكرازه هتبقى للكل وان الكرازه وصلت لليهود او الفكره دي خلاص ده اول نص من المزمور مالوش علاقه بالموضوع تاني نص اللي انا قلت عليه ان هو ماخوذ من التثنيه 32 21 ممكن يكون بالفعل نبوه لكن هو ملوش علاقه بال السياق اللي بولس عاوز يمشي الكلام فيه فانا هو المفروض الكلام اللي هو السياق اللي بولس عاوز يمشي الكلام فيه هو ان غايه الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن في رمية 10 4 ان ان النمو ان الناموس نهايته التوصيل للمسيح والمقصود بالمسيح ان هو اتصلب ومات وام الاموات وبالتالي هيحصل آه، البر لكل من يؤمن فايه الدليل بقى ان هم وصل وصل لهم الاخبار دي وال- والكرازه دي في النص اللي هو بيقول لكني اقول لعل اسرائيل لم يعلم اولا موسى يقول انا اغيركم بما ليس امه بامه غبيه اغيظكم هتكلم انا اشرت للنص ده المره اللي فاتت هتكلم عليه تاني بس لما ابص على النصين التانيين هنا بيقول ثم اشعياء يتجاسر ويقول وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني دي مفروض موجودة فين في إشعياء 65 واحد كويس أنا قعدت أقرأ في إشعياء 65 وقبليها إشعياء 64 وبعديها إشعياء 66 الموضوع ملوش علاقة بكرازة لو أنت قريت في إشعياء 64 هتلاقي إن الناس زعلانه غالبا الكلام ده حاصل وقت السبي والناس زعلانه ان ربنا سايبهم وكده فبيقول اليا- الآن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يدك لا تسخط كل السخط يا رب ولا تذكر الإثم إلى الأبد ها أنظر شعبك كلنا كذا كذا بيستنجد يعني بالإله على أساس أن المفروض السبي ده وقع عليهم ليه بسبب معاصي وذنوب وأثام وكده يعني خلاص يا رب سامحنا بقى وهكذا لأجل هذا تتجلد يا رب خلينا أقرأ من من الكاثوليكية أو من اليسوعية بيقول بيت قدسنا وفخرنا الذي سبحك ده إشعياء 64 11 آخره بيت قدسنا وفخرنا الذي سبحك فيه آباؤنا قد أحرق بالنار لما دخلوا بقى نبوخذ نصر الدنيا خربت خالص خراب شديد خالص وهدم الهيكل والكلام ده وجميع مشتهياتنا صارت خرابا أعلى هذا تضبط نفسك يا رب وتصمت وتذل و وت وتذللنا كثيرا وبعدين بيقول ايه إني اعتلنت لمن لم يسألوا عني ووجدني الذين لم يطلبوني قلت ها أنا ذا ها أنا ذا لأمة لم تدعو باسمي بسطت يدي طوال النهار لشعب عاص يسلك طريقا غير صالح على هواه شعب يغضبني في وجهي كل حين يذبح يذبح في الجنائن ويحرقون البخور على الآجر يقيم في القبور ويبيت في المغاور يأكل لحم الخنزير وآنيته مرق قبائح خلي بالك بقى يعني أكل لحم الخنزير ده كان حاجة وحشة يعني من ضمن أسباب غضب الله طيب يقول قف عندك لا تل- تلمسني فإني لك قدوس هذه الكلمات دخان في أنفي نار متقدة كل النهار هو ده مكتوب أمامي إني لا أصمت حتى أحاسب أحاسب في أحضانهم أثامكم وأثام آبائكم معا قال الرب الذين أحرقوا البخور على الجبال هكذا قال الرب كما يوجد النبيذ في العنقود لا تلفهم لا- سأخرج من يعقوب نسلا ومن يهوذا وارثا لجبالي فيرثوها مختاري وعبيدي يسكنون هناك ويكون الشارون مأوى غنم ووادي عكور مربض لبقر مش عارف مين وانتم الذين تركوا نفسهم يعني ال... انا مش قادر استشف من النصوص دي فين ال- المعنى اللي اللي بولس عاوز يوصل له ان الكرازه وصلت لبني اسرائيل وهم رفضوها وبعدين سيتتاح الفرصه لل- لل- للامم سياق النص ما بيدلش على ده هو هي المشكله ان ان الكلام في اخر 64 كأن في شخص بيتكلم بيكلم الله وبعد كده بطريقة الكلام أو ال- ال- الضمير المخاطبة بيتغير فبيقول إني اعتلمت لمن لم يسألوا عني فهو بولس بيفسر لمن آه، آه، آه، لمن لم يسألوا عني دول الوثنيين اللي اللي نفضوا له فهو كأنه راح لل- للوثنيين ووجدني الذين لم يطلبوني فالوثنيين ما ما, ما كانوش عاوزينه يعني قلت ها انا ذا ها انا ذا لامه لم تدعو باسمي هي غالبا النص ده معناه ان ربنا رجع تاني لبني اسرائيل بعد ما كانوا هم إيه، بعدوا عن عبادته او حاجه زي كده وحصل السبي و- و- وحاجات زي كده لكن غير كده انا مش مش قادر افهم في النص الحقيقي- الحقيقه انا قلت قبل كده آه، انا يعني صعب ان انت اي حد يجيب اي نصوص من العهد القديم وبعدين هو يفسرها على مزاجه بحسب اصول اصلا غير ثابته وبعدين انا اقعد اجري واحاول ادور طب انا ارد على فهمه ده ازاي او كده اللي السياق اصلا مش مش موضح اللي شرحه بولس انا مش بحب اقعد اتعب نفسي في ان انا احاول افهم ازاي بولس فهم الفهم ده اخر نص في اخر روميا 10 21 بيقول اما من جهه اسرائيل فيقول طول النهار بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم فهو مفروض ده موجود برضو في اشعياء آه، 56 آه، آه، 65 2 بيقول ده مفروض النص اللي, اللي, اللي تحتيه على طول بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاري طيب أنا ممكن أقبل ممكن أقبل فكرة إن ربنا فعلا هيترك اليهود وهيترك ت- يعني تفضيله لش- لشعب بني إسرائيل وهيعطي هذا التفضيل لأمة أخرى لكن ان كون ان ده يربط بصلب وفداء وان ده معناه ان خلاص يعني بني اسرائيل ربنا يغضب عليهم فيفتح المجال للامم او للوثنيين ده بخصوص صلب وفداء هي دي ال- ال- المساله الرئيسيه بالنسبه لي ان الم- المواضيع او نصوص العهد القديم ما بتتكلمش على فكره ان ان لا ده خ- خلاص هيقدم ل- للامم وبعدين يا اخي النصوص اللي انت هتجيبها من العهد القديم دي ما هو بولس هيجي بقى ينفي الفكره اللي انا هقولها حالا ان ربنا هيترك شعب بني اسرائيل وهيفضل شعب اخر او امه اخرى فيجي بعد كده هو معنى الكلام بقى ان خلاص يبقى كده بني اسرائيل مرفوضين وهيروحوا النار فهو بولس هيقول لك لا ده مش مظبوط ال- ال- الفكر يعني بيكون صعب جدا ان انت اه، تناقش فكره هو اخترعها وبعد كده بقى بيحاول يلم من اي حته ايه نصوص تدلل على الفكره دي المفروض بس ال- النصوص ال- اللي موجوده النص اللي موجود في سفر التثنيه اه، 32 21 في في انا قلت ان ممكن يكون معناها ان المقصود ان هتترك امه اليهود وفي امه تانية هنا موصوفه بحسب الترجمه امه غبيه لكن غالبا المقصود بيها ان هي امه ما عندهاش علم او معرفه يعني ما جالهاش انبياء يعلموهم او ما عندهمش مصدر الشريعه يتبعوه او آه، كتاب منير زي ما موصوف في القران الكريم انا قلت قبل كده لما جيت شرحت في المحاضرات بتاعه الوعد والعهد والقسم والكلام ده كله في في الاصحاح 13 من اعمال الرسل قلت ان في نصوص كثيره بتتكلم في فكرة ان خلاص المسيح الرئيس او المخلص انا شرحت الكلام ده ليه لان بولس تكلم عن داود عليه السلام وبعدين قال من نسل هذا حسب الجسد هيأتي المخلص اللي هو يسوع فقلت الفكرة دي في نصوص تانية بتعرضها وان خلاص يعني المسيح الرئيس او المسيا ده مش هيجي من, من نسل بني اسرائيل وان لو قيل ان المسيا الرئيس ده هيبقى مخلص فمعنى الخلاص زي ما هو مكتوب في انجيل لوقا في بدايته في تسبيحه زكريا ان خلاص من يد اعدائنا وان احنا نعبد الله بلا خوف والكلام ده كله ده المقصود بالمخلص وان في نصوص في سفر القضاء وفي نصوص تانية بني اسرائيل في كتبهم المقدسه بيستخدموا لفظ مخلص او ان ربنا بيبعث لهم قضاه فبيخلصوهم من يد اعدائهم فده معنى الخلاص والمخلص وان يا رب انت مخلصنا وانت فادينا ومش عارف مين المصطلحات دي مستخدمه لكن هي ملهاش علاقه خالص بصلب وفداء او بمفهوم الخلاص زي ما المسيحيين بيشرحوه حاليا فانا قلت قبل كده النصوص الاساسيه في العهد الجديد اللي بتتكلم ان المسيح الرئيس مش هيبقى من بني اسرائيل إيه، الن- النص بتاع إيه، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع مع اعدائك موطئا لقدميك وان هو إيه، في سياق السؤال اللي المسيح بيسال فيه اليهود بيقول لهم ال- ال- المسيح ابن من هو فقالوا له ابن داود فراح قايل لهم ازاي هيبقى ابن داود وداود بيقول له بالروح قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك فلو كان إيه إيه داود بيقول له يا رب فكيف يكون ابنه فمحدش عارف يجاوب فالإشكالية هي إن الابن ما بيتقالوش من قبل الأب إن هو رب لكن الأب ممكن يكون ي- يقال من قبل الابن إن هو ربه الابن يقول لأبوه لكن الأب ما يقولش لابنه فهو الظاهر من الكلام يبقى فيه إشكالية من, من إن أنت تعتقد بالكلام اللي مكتوب في العهد القديم إنه نبوة عن المسيح وفي نفس الوقت تعتقد إن المسيح ده هيبقى إيه؟ ابنه طيب ده أول نص في نصوص تانية اهو طبعا قال الرب لرب دي موجودة في متى 22 41 ل 46 ومرقس 12 من 35 ل 37 ولوقا 20 41 ل 44 هو بيقول في تفسير بتاع critical and exegetical commentary on the gospel شرحت الكلام ده قبل كده بس الخلاصة a son may address his father as lord but a father does not so speak to as uh, to his son يعني الاب بيقول ل... ل... ال... ال... الابن يقول لابوه لكن الاب ما يقولش لابنه دي الاشكاليه طب في طبعا النصوص بتاعه الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه اهمها هي اللي هي اللي موجوده في متى 21 33 46 لانه بيستخدم مصطلح ان ملكوت الله ينزع منكم الاناجيل الثانيه مرقس 12 من 1 ل 12 ولوقا 20 من 9 ل 19 ما بيقولش ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامه الامال بيقول ايه بيقول اما قراتم قط في الكتب إيه إيه الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار طب طب في برضه في لوقا بيقول الحجر الذي رفضه كنا من يسقط على هذا الحجر ده ده وصف برضه لكن الاهم في متى انه بيعلن ان في حاجه هتنزع منكم وتعطى الناس تانيين اللي هو ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامه تعمل اثماره فهم اليهود بسبب الكلام ده كانوا عاوزين ايه يقتلوه لان هم فهموا ان هو بيتكلم عنهم عرفوا انه تكلم عنه في تفسير بيقول ان حته حته الكلام بتاع متى ده التفسير تفسير مين ده World Biblical Commentary تفسير الكتاب العالمي بيقول Matthew's interesting and secondary addition إضافة عند إنجيل متى اللي بيقول أنا أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى الأمة تعمل أثماره should not be read into the Markan version يعني دي تبع متى دي مش موجودة في مرقس ما علينا هنا بيقول however one interprets Matthew يعني لما نيجي نفسر متى The Markan Jesus is not saying that Israel is about to be replaced by the Gentiles. يعني هو بيقول أنا بغض النظر عن الطريقة اللي أنا هفسر بيها متى في مرقس المسيح ما بيقولش إن بني إسرائيل هيستبدلوا بالوثنيين فكأن مين اللي بيقول كده؟ متى بقى اللي بيقول كده لكن في مرقس ما بيقولش كده فدي نقطة مهمة طبعا في نصوص تانية بتتكلم على الحجر الذي رفضه البناؤون في برضه نصوص تانية اللي هي بتقول على, على انت ايليا انت المسيح انت النبي طب مين النبي ده بصيغه معرفه بالالف واللام مالك يا شيخ فالمهم في نص موجود انه كانوا عاوزين قالوا عن المسيح ان هذا هو بالحقيقه النبي الاتي الى العالم اما يسوع فاذ علم انهم مزمعون ان ياتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل وحده فكان هم عارفين ان النبي الاتي الى العالم ده هيبقى ايه ملك لكن مش هو ده الشخص فراح ايه سابه ومشي الخلاصه اللي انا عاوز اوصلها لان احنا بقى نبتدي نكمل بقى في الاصحاح 11 ان ممكن يكون في فعلا نبوات تتكلم ان بني اسرائيل سيستبدلوا بامم او بامه تانية ما هياش من اهل الكتاب او ما هياش من بني اسرائيل لان انا قلت زي ما قلت قبل كده ان النصارى في الاصل هم ايه من بني اسرائيل ورسولا الى بني اسرائيل ولم ارسل الا اخراج بيت اسرائيل الضاله بولس بقى بيقول ان خلاص بني اسرائيل ما بقوش مستاهلين الحوار ده ف تروح بقى يفتح الباب للوثنيين هنبتدي بقى نقرا في رومية 11 انه بيقول ايه لعل الله رفض شعبه يعني خلاص بما ان الباب فتح للوثنيين يبقى اليهود بقى خلاص هي- هيرفضوا قال لك حاشا ايه الدليل لاني انا ايضا اسرائيلي من نسل م- م- من نسل ابراهيم من سبط بنيامين بنيامين الفكره انا عاوز اقول الكلام ده عشان يبقى واضح الفكره اللي هو بيقولها بولس دي مقبوله لكن بعيدا عن الفداء والصلب يعني ايه يعني هو كون ان بني اسرائيل ما ما جاش منهم النبي الخاتم وجه من العرب بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل ده معناه ان خلاص النصارى واليهود كده بح ملهمش ان هم يدخلوا الجنة او خلاص قفلت آه، اغلقت امامهم ابواب الخلاص لا ال- إيه- إيه- طب ازاي تفتح امامهم ابواب الخلاص ان هم يتبعوا بقى هذا النبي او يتبعوا آه، ف- فزي ما انا بقول الفكره كلها ممكن فعلا ينزع من بني اسرائيل يعطى لامه تانية لكن الموضوع ملوش علاقه بصلب وفداء الموضوع له علاقه بالفكر اليهودي المسياني المسيا ده الملك اللي هيجي هيقيم ملكوت الله في الارض والمسيحيين بيقولوا ايه الفرق ما بين ملكوت الله وملكوت السماوات غالبا ملكوت الله معناه ان هو يقيم إرادة ربنا على الأرض وفكرة إني جعل في الأرض خليفة وتحكيم والنبوات اللي بتتكلم على إنه نبي هيأتي بشريعة كاملة و و و فاهم إزاي؟ فهو آه نزع من بني إسرائيل بحيث إن مش هيبقى منهم هذا الشخص هيبقى من أمة تانية لكن آه لعل الله رفض شعبه آه هو رفضهم بس رفضهم بمعنى هم ما بقوش شعبه خلاص هو بقى اختار شعب تاني ده بحسب مفهومنا احنا لكن هل ده معناه ان هم خلاص كده كتب عليهم النار لا ده هم ممكن يؤمنوا ويتبعوه ويبقوا ايه من المخلصين لان ليس باحد غيره الخلاص اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا المسيحيين بيقولوا الكلام ده على مين على المسيح لكن أنا- الموضوع له علاقه بايه هو الخلاص طيب هنا بولس بيقول لا ده مش معنى ان ربنا رفض شعبه بما انه فتح المجال للوثنيين ليه؟ لاني انا ايضا اسرائيلي من نسل ابراهيم من سبط بنيامين ودي من ضمن المعلومات الشخصيه اللي احنا بنقدر نتقصاها عن بولس، احنا ما عندناش سي في لبولس، بنستقرئ كل الوثائق ال- المسيحيه المبكره علشان خاطر نقدر نعرف اي معلومات عن بولس بنقدر نعرف ان هو ترسوسي بنقدر نعرف ان هو من الفريسيين بنقدر نعرف ان هو من بني اسرائيل هو بينسب نفسه لابراهيم عليه السلام على اساس ان بني اسرائيل كلهم ايه بي- بينسبوا ليعقوب بن اسحاق بن ابراهيم لكن هو هنا بيحدد ان هو من انهي سبط من سبط بنيامين وسبط بنيامين كان هو ايه اصغر ال ال الاسباط وكان آه، سبط محتقر بالنسبه ل- لبني اسرائيل ما بيخرجش منه ملوك ولا بيخرج منه قاده او حاجه زي كده وزي ما القصه القرانيه اللي بتقول انه أن يكون آه، له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه فالكتاب المقدس بيبين ان الملك ده كان من سبط بنيامين وسبط بنيامين ده إيه ازاي يبقى رئيس على اللي هم من سبط يهوذا او حاجه زي كده سنة طيب فانا خلاص قال لك ربنا ما رفضش شعبه بدليل ان انا مؤمن اهو وانا حصلت على الخلاص وانا من بني اسرائيل هنا بقى بيوضح ايه المقصود بان الله لم يرفض شعبه شعبه دول لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه طبعا ترجمه الفان دايك سيئه جدا انا ه- هرجع كل شويه هقوم باصص على على اليسوعيه اللي هو اليسوعيه ب- ب- ب- بتشكيل هنا هنا بيقول ما نبذ الله شعبه الذي عرفه بسابق علمه يعني ايه اللي هو ال- اللي ربنا يعرف ان هم في علمه الازلي هيؤمنوا ويستجيبوا فدول لسه مفتوح لهم ايه آه، الباب لكن في تانيين بولس هيتكلم عنهم بيقول ايه ان هم قست قلوبهم ده كان في ده طبعا دي في ترجمه ال- ال- الترجمه اليسوعيه الفان دايك ما بيقولش قصد قلوبهم بس هي بتفكرك بالايه القرانيه في سوره البقره اللي ايه آه، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة يعني بمعنى إنه إن في آيات كثيرة بتتكلم إن إيه فلا يؤمنون إلا قليلا اليهود خلاص يعني وحشين وعليهم غضب و- وقلوبهم قاسية وما بيؤمنوش إلا قليل وهكذا فهو عاوز يقول لك الباب بقى مفتوح للي ربنا يعرف منذ الازل بعلمه ان هم هيؤمنوا فبيقول ام لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في ايليا طبعا برضو النصوص دي ملهاش اي علاقه باللي بيحكيه بولس بس هو بيضرب مثل يعني فبيقول ايه كيف يتوسلوا الى الله ضد اسرائيل قائلا هو طبعا مش ضد اسرائيل ولا حاجه لكن الفكره هنا بيقول يا رب قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك وبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي يعني الناس المؤمنين قتلوا انبيائك فين النصوص اللي فيها ان هم فعلا قتلوا او فيها اوصاف للقتل دي مش موجوده آه، العهد القديم خالي من الكلام ده وهدموا مذابحك وبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي عاوزين يقت- يقتلوني طيب لكن ماذا يقول له الوحي هنا هل ده معناه ما فيش مؤمنين خالص فبيقول أبقيت لنفسي سبعة آلاف رجل لم يحنوا ركبة لبعل فانا قلت قبل كده ان ايليا ده هو نفسه الياس عليه السلام اللي هو مذكور في القران الكريم اللي بيقول إيه اتعبدون بعلا وتذرون ايه وتذرون احسن الخالقين اه اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين هو البعل ده كان اسم الله المهم هو عاوز يقول ان لا في ناس هتؤمن في سبعة آلاف رجل آه، طب فهو عاوز يقول لك ان نفس الحوار فكذلك في الزمان الحاضر ايضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة طبعا هو بيقول حسب اختيار النعمة على اساس ايه ان يعني دول ربنا اختارهم هم دول اللي هيؤمنوا ده فربنا اختارهم بنعمته يعني ربنا انعم عليهم بان هم دول هيبقوا من المختارين يعني كان القضيه ان كون انه يؤمن ولا ما يؤمنش ده ما ملوش علاقه بمجهود بشري او حاجه زي كده هو طبعا في في فرق يعني كان واحد ملحد ناقش معايا الموضوع ده وقال لي انتوا بتقولوا الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه وايه يعني ايه نعمه الاسلام طب ما هو معنى كده ان انا يعني ما اتعبش نفسي لو ربنا هينعم عليا يعني عاوز يقول فكره ايه ان في الاخر ده حاجه راجعه لاراده ربنا عاوزني اسلم هبقى مسلم مش عاوزني اسلم مش هبقى مسلم فانا ليه بقى يا- اه يعني يعني اه ج- جبر فهو بقى عاوز يقول لك خلاص انا بقى اقعد في بيتنا واعصي زي ما عايز او الحد او اكفر ولو ربنا اراد في يوم من الايام ان انا ابقى مسلم هبقى مسلم فالقضيه ان انت آه يعني كل شيء ما ما مكتوب في علم الله عز وجل وكل شيء بيتم في الكون بسماح من الله عز وجل وبإرادة من الله عز وجل ولكن في النهاية ما ينفعش ان انت تنفي ان للانس والجن اراده حره هم بيختاروا من خلالها افعالهم فكون ان الله عز وجل يعرف بسابق علمه ان انت هتعمل ده او مش هتعمل وان الموضوع ده باختيارك وان المو... يعني ومحدش بيجبرك عليه وفي نفس الوقت ربنا يعرف ان انت هتعمل ده قبل ما تعمله ده ما فيهوش آه، جبر ولا شيء وايوه احنا بنؤمن ان الشخص اللي را- اللي, اللي, اللي الله عز وجل بيهديه الى الى الاسلام هذه بتكون نعمه من الله عز وجل ولكن ايه ربنا بيفتح لك الطرق والسبل اللي انت من خلالها ايه تحصل على هذه النعمه و وتجتهد وتبحث وتتقصى الحقائق في الاخر تحصل عليها لكن ما هياش حاجه زي ما المسيحيين بيحبوا يقولوا ان ده امر لا انت عمرك ما هتفهم غير لما الروح القدس يحل عليك وان ما فيش انسان بيقول ان يسوع الرب الا بالروح القدس زي ما بولس بيقولوا الكلام ده كله فانا بقى آه، آه، وعمري ما هفهم الامور الروحيه لان الانسان ال- العادي ولا الانسان الطبيعي زي ما بولس بيقول ما بيقدرش يفهم امور الله غير لما يحل عليه روح الله علشان مين اللي يقدر يفهم الامور الالهيه غير روح الله والفكره دي الاسلام ما بيتكلمش في ال- في الحوار ده خالص لكن كل شيء بنعمة من الله عز وجل ولكن في النهاية بيبقى فيه أسباب وفي النهاية بيبقى فيه آه، وسائل تقدر تتقصاها وتتبعها آه، و- وفي الآخر إيه إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل وإن وإن إن الله عز وجل ما بيظلمش أحد وإن الله عز وجل بي- بيعطي آه، آه، فرصة معرفة الحق متساويه للجميع وانت بي وانت بي بي بنفسك ايه عندك الحريه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بولس بقى لا مش مش عاجبه الحوار ده هو عاوز يقول لا دول ناس بالنعمه ربنا اختارهم فالموضوع ايه فاذا كان بالنعمه فليس بعد بالاعمال يعني الموضوع اختيار الناس دي ملهاش دعوه باعمالهم حلوين وحشين لا ده هو ربنا اختارهم بالنعمه وخلاص الفكرة دي أنا ما بحبهاش وهي غير موافقة مع الشرع لأن المسيحي بيعتمد على ده بيعتمد عليه ازاي انت عمرك ما تفهم استنى بقى لما الروح القدس تفهمك وادعي ربنا انه يح- يحل فيك الروح القدس ولا يظهر لك يسوع ولا ولا الافلام اللي هي في الاخر تخليك ايه, إيه تتكل على انه تحصل حاجه اعجازيه الهيه فتقوم تبقى ايه مسيحي ولا ولا هكذا لكن احنا بنقول لا الامر ابسط من كده ب- بكثير جدا ان انت تقدر تتتبع ادله وحقائق وبراهين وفي الاخر ت- ت- تستطيع ان درست بحياديه ان تعرف ان الاسلام ده حق ولا مش حق فبالتالي لو وصلت للنتيجه دي يبقى انت تقدر تعتنقه بارادتك او ترفضه بارادتك فالموضوع آه، يعني في في النهاية مع توفيق الله عز وجل ولكن بمجهود من العبد وبسعي وهكذا المو... يعني الموضوع ده برضو فكرني بموضوع الرزق انه يقول لك ان انت رزقك مكتوب ومش هتحصل على اقل طب وبعدين انه يا لو تجري جري الوحوش غير رزقك لم تحوش والفيلم ده طب هل كون فعلا ان كل رزق آه، ان رزق كل انسان مقدر عند الله عز وجل ده معناه بان انا اقعد في بيتنا لا انه كل شيء مكتوب في علم الله عز وجل وان انت لو سعيت بمقدار كذا تحصل على كذا وهكذا الفكر ده ح- هيودي البشريه في داهيه طيب فواضح ان الفكره دي إيه، المسيحيين هم اساسها فكره ان الاعمال ملهاش علاقه هي بالنعمه وهكذا فهو بيقول فليس بعد بالاعمال والا فليست النعمه بعد نعمه وان كان بالاعمال فليس بعد نعمه والا فالعمل لا يكون بعد عملا يعني هو بيأثر لفكره ان انت في حاجات انت فعلت فلما بتحصل ده بيكون امر مستحق ليك دي مش نعمه فاحنا قلنا قبل كده ان الرد على الفكره دي ان بالنسبه لله عز وجل في مقابل ما يفعله الانسان ان ده مش امر مستحق لان انت بتحصل على جزاء وثواب ايه اكبر بكثير جدا من من الافعال اللي ايه تعتبر صغيره جدا و و وبسيطه جدا في مقابل الاجر والثواب او الخلاص اللي انت هتحصل عليه او الحياه الابديه اللي انت هتحصل عليها او الجنه والنعيم ده كله فبالتالي ده ايه ده مش مستحق الكلام ده انت تروح تقوله لما واحد يأجر فاعل يكسر له حيطة ولا مش عارف مين يقول لك اليومية بكذا ولا ال- ولا الساعة بكذا فده يبقى مستحق لأنه بياخد أجر على قد إيه عمله بالظبط لكن هذا لا يقال مع الله عز وجل طيب فهنا بيقول فماذا إيه الحوار يعني ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله ولكن المختارين نالوه في الترجمة اليسوعية بيقول فماذا إذا يعني لو الموضوع بالنعمة وبعدين إن بني إسرائيل مش كلهم مرفوضين لكن في جزء منهم مختارين إيه بقى خلاصة الكلام فماذا إذا اللي حاصل ان الذي يطلبه اسرائيل لم ينله وناله المختارون اما الاخرون فقد قست قلوبهم اللي هو ايه قال لك اه ان اسرائيل كله بشكل عام لا ما نالوش مين اللي نال المختارين الباقي حصل لهم ايه قست قلوبهم قست قلوبهم بالمعنى اللي هو هيشرحه في النصوص القادمة في الفان دايك بيقول ما يطلبه إسرائيل ذلك لم يناله ولكن المختارون نالوه وأما الباقون فتقسوا يعني ربنا إيه قساهم أو بقوا قلوبهم قاسية إيه المقصود كما هو مكتوب أعطاهم الله روح ثبات وعيونا حتى لا يبصروا وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم الكلام ده موجود فين في التثنية 29 4 أو إشعياء 29 10 أنا مش مهم بالنسبة لي أرجع ل- للنصوص ان المعنى ثابت في نصوص كثيره جدا حتى ان يعني يعني مش بالضروره هو بولس بيقتبس انهي نص هيلاقي نصوص كتير بتتكلم في المعنى ده لان ده واقع ان بني اسرائيل كفروا وان ربنا ايه غضب عليهم وخلاص وبقوا ملعونين يعني الفكره دي ان هو هيدلل عليها هيلاقي نصوص كثيره وهذا امر متفق عليه ما بين المسيحيين والمسلمين بخصوص اليهود فاحنا برضو عندنا كده حتى المسيح نفسه لما جه يتكلم عن بني اسرائيل بيقول ان هم ان, إن اعطي لكم ان تعرفوا سر ملكوت السماوات اما دول فبالامثال يكون كل شيء ليه؟ لكي لا يسمعوا سامعين ويرجعوا مش عارف ويبصروا مبصرين لئلا ايه تغفر لهم خطاياهم وبرضه استدل بنصوص موجوده في العهد القديم ان هو فكره ايه ان دول يهود ملعونين ربنا غضبان عليهم لا ي... إيه إيه لا إيه لم يرد الله عز وجل لهم الهدايه استحقوا العمى على الهدى وه... يعني بمعنى ان ربنا ارسل لهم انبياء كثر لان برضه المفهوم ده في مسيحيين ما, ما بيفهموهوش ان ان ربنا يضلهم وان يم- يمنع عنهم الهدايه الموضوع ده مش ان انا مسكين وغلبان وانا ما عملتش حاجه استحق لا ده بيكون بعد براهين وادله وثوابت وحقائق وخلاص يعني علم الله عز وجل ان هذا الشخص وص- وصل له الحق واضح وجلي وملوش عذر في كفره فخلاص بيكتب انه س- سيظل كافر وفي ايات تانية بتتكلم ان انت مهما دعيت ومهما قلت هيفضلوا كفار ف- فاهم المعنى ف- فالموضوع ده ان ايه مش ظلم في برضه نصوص تانية بولس نفسه بيقولها في كورنثوس التانية إيه أربعة أربعة اللي هو الذين فيهم إله هذا الدهر بس ده الشيطان بقى ولا الإله؟ في الاباء الاوائل بيقولوا ده الاله في الأ- في المعاصرين بيقولوا لا ما ده الشيطان لان هم ما بيقبلوش فكره انه اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا ي- ي- يضيء لهم نور الانجيل المسيح ولا مش عارف مين الفكره دي ان هم خلاص دول استحقوا الكفر ربنا اعماهم مش هيؤمنوا تاني خلاص كتب عليهم الكفر فالنصوص دي ثابتة على بني إسرائيل مش محتاجين نقعد نرجع لل- للعهد القديم ربنا لعنهم وغضب عليهم بس الفكرة إيه إن هم كده خلاص ما بقوش شعبه إيه فكرة شعب الله المختار إن ربنا فضلهم وبعث فيهم الأنبياء والرسل وهكذا لكن هم إيه كل شوية يكفروا يعبدوا آلهة تانية ربنا يبعت لهم نبي تاني يكفروا وه- وهكذا وهكذا وهكذا فخلاص في النهاية إيه ينزع منكم وتعطى لأمة تانية طيب هنا في في روميا قرينا النص ده بيقول كما هو مكتوب اعطاهم الله روح ثبات وعيونا حتى لا يبصروا واذانا حتى لا يسمعوا الى هذا اليوم. وبعدين بيقول وداود يقول لتصر مائدتهم فخا وقنص و- وقنصا وعثرة ومجازاة لهم لتظلم أعينهم كي لا يبصروا ولتحني ظهورهم في كل حين هقرا النصوص دي من من تر- من الترجمه اليسوعيه بيقول لتكن مائدتهم فخا لهم وشركا وحجر عثار وجزاء لتظلم عيونهم فلا تبصر واجعل ظهورهم منحيه ابدا كويس يعني خلاص هم ربنا يغضب عليهم تمام طب النصوص دي موجوده فين في المزامير 69 22 و 23 نبص على النصوص دي في الفان دايك كده في السريع هو بي- بيقول ده طبعا المفروض آه، ده في سياق آه، مزمور المسيحيين بيستشهدوا بيه على انه نبوه بالمسيح يعني مش دي قضيتنا دلوقتي لكن هو بيقول لي تصل معدتهم قدامه فخا وللآمنين شركا لتظلم عيونهم على البصر و... آه، وقلقل بطونهم دائما صب عليهم سخطك لص- لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكون ساكن لأن الذين كذا كذا كذا هو بس آه، آه، أما أنا فمسكين وكئيب وخ- وخلاصك يا الله فليرفعني أسبح اسمك فيستطاب كان لأن الرب ساكن كذا كذا لأن الله يخلص صهيون ويمضي ما علينا طيب فهو هو بيستدل بالنصوص دي على اساس ان ايه دي من ضمن النصوص اللي بتتكلم ان بني اسرائيل ربنا غاضب عليهم هو هنا بقى بيستدل بالنص اللي بيقول فين اهو آه النص اللي بيقول هنا في النص بيقول وعثرة يعني إيه ك- هيتعثروا في شيء يتكعبلوا يعني فهو بيقول في رومية 11 11 فأقول ألعل عثروا لكي يسقطوا يسقطوا يعني خلاص يتدب على وشه ما يقومش تاني ده المقصود يعني يعني ان خلاص ربنا رفضهم ومش ه... مش هي... مش هيبقى ليهم قومه تاني بعد كده فبيقول حاشا بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم ثانية واحدة عشان دي, دي فلسفة كبيرة بولس هيبتدي يشرحها هنا بقى بيقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا حاشا بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم الحوار ده انا حاولت افهمه انت لو قريته من فان دايك مش هتفهمه فانا انصح ما حدش يقرا من فان دايك اقرا من اليسوعيه اقرا من العربيه المشتركه اقرا من اي ترجمه تانية عربيه غير الفان دايك هو عاوز يقول ايه زي ما احنا عارفين ان كل المسيحيين الاوائل ايه ده ده اتعمل ازاي ده حسبي الله ونعم الوكيل يا عم مش مهم انا مش هفاهم ازاي ده يتخلع يعني المهم في المفروض اليهود مسيحيين من خلفيه يهوديه وفي ايه الوثنيين او الامم كويس طيب هو عاوز يقول ان الخلاص في الاصل كان لمين لليهود والمفروض ان المسيح جه من آه، ابن داوود و- و- ومن بني اسرائيل و- وسبط يهوذا والحوار ده كويس قوي فهو عاوز يقول لك ايه بقى ان عصيان اليهود فتح باب الخلاص للوثنيين طيب وهل ده معناه بقى ان ان خلاص كده اليهود راح دورهم قال لك لا ان كون عصيان اليهود فتح باب الخلاص للامم دي هتثير غيره عند اليهود فايه اللي يحصل يرجع تاني للخلاص يعني كان اليهودي مش هيبقى مؤمن غير لما يلاقي ان ايه الوثنيين بقوا مؤمنين فهو يقوم قايل ايه ده ده الخلاص ده ليا انا اصلا اساسا وازاي هم يبقوا مؤمنين وانا ابقى كافر فيقوم هو ايه لا انا هبقى مؤمن زيهم طبعا ده كلام فاضي لان اليهود بيكفروا اصلا ال- ال- النصارى وبيقول عنهم ان ايه العقائد بتاعتهم دي وثنية أصلا وإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة ولكن عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله الخلاص الفكرة دي إن إيه إيه- أصلا اليهود فكرتهم عن المسيا ودي من ضمن النظريات اللي, اللي المسيحيين آه، بيحاولوا يقولوها ل- ليه اليهود كانوا بيعادوا المسيحيين اللي بيقولوا بالفداء والصلب اللي هو فكرة ان انت تقول عن يسوع انه هو المسيح وفي الاخر تقول انه ايه انه اتصلب واتهان والناس قدرت عليه وهكذا ليه لان المفروض المسيح كان هيبقى الملك اللي هيرجع تاني مجد داوود ومملكه داوود والكلام ده كله فكون ان انت تدعي ان اللي اتصلب ده هو المسيح فانت كده عادتنا في عقيدتنا وبتسيء الى عقيدتنا وبتشوهها وحاجات زي كده حتى ال- ال- القصه اللي اللي انا ذكرتها كذا مره قبل كده اللي هي تلميذي عمواس ماشيين مع المسيح وبيقول لهم انتوا مشوا مالكم كده ماشيين وانتوا عابسين فراح قال لهم انتوا متغرب وما عرفتش اللي حصل طب ايه اللي حصل اللي هو ي- اه اه الله اكبر الله اللي هو اه يسوع الناصري اه رجل تبرهن من قبل الله بآيات شديدة وعجائب مش عارف مين أقام الله بيده مش فاكر أني نص أنا بتلخبط ما بين اللي قاله بطرس وما بين اللي قاله التلاميذ المهم إن هم في الآخر إيه كيف آه، إن الحكماء اليهود آه، أو شيوخ اليهود قبضوا عليه وحكموا عليه بالموت ونحن كنا نرجو أنه هو المزمى أن يفدي إسرائيل فمعنى كده ان المعتقد اليهودي بخصوص الفادي والمخلص مش انه هيموت على الصليب ده انه هيخلصهم من اعدائهم واللي انا قلت عليه في تسبيحه زكريا فاليهود مش قصة ده بولس بيحلم انه كون ان الامم يدخلوا الايمان ايمان ايه ده اصلا اليهود ما بيقولوش عن اللي انت بتحكيه ده ايمان اصلا ده كفر و- و- وخرفنة اللي هو بيقول تخريف تخريف اللي بيقوله بولس ده بالنسبة لليهود وان المسيح هيموت والكلام ده كله فهو بيضع نظرية تعبانة الواقع ان الغالبيه العظمى من المسيحيين اللي اتبعوا فكره آه، ال- الصلب والفداء دول كانوا وثنيين كون كون ان بولس لما يكتب رسائل وتلميذه يكتب له انجيل واعمال رسل ويقول فكره ان تلاميذ المسيح اليهود في الاصل كانوا على نفس العقيده اللي انا ببشركم بيها ده عندي انا ده ده كذب وتزوير تاريخ وغالبا لا مش غالبا يقينا ان المسيح عليه السلام وتلاميذه المسيح ما بشرش بالكلام ده ولا تلاميذه اعتنقوا هذا الفكر ولا راحوا يبشروه فكره المسيح اتصلب ومات وام الاموات وان انت تؤمن ان الكلام ده ستنال الخلاص والبر ده مش حاصل فهو ال- ال- الفكره اللي اصلا بولس بيقدمها دي فكره مش موجوده ان في مختارين من اليهود امنوا بالقصه دي اللي منهم بولس نفسه وبعدين لما بشر والامم هيدخلوا فبقيه اليهود هيغيروا فيقوموا داخلين هم كمان ده فيلم عامله بولس ده من- من وجهه نظري حسب كلامي كيرلس في في كتابه حوار حول الثالوث كل شويه يقول حسب رايي حسب اعتقادي حسب رايي حسب اعتقادي انت مالك يا ابني انت ماشي هو بيتاسى ببولس اللي بيقول ايه ان بحسب رايي واظن اني ايضا عندي روح الله ده طبعا ايه تواضع منه لكن هو متاكد من الكلام اللي هو بيقوله يا سلام آه. فالمهم هو بيقول ان بل بذلتهم صار الخلاص للامم بمعنى ايه انه لما هم عصوا ده ربنا راح غاضب عليهم فتح الباب للامم ولما يفتح الباب للامم ه- هم هيغيروا فهيرجعوا هم كمان تاني بولس عاوز يقول ان العصيان في الاخر هو مصدر الخير ده الفكرة اللي هو ده في آخر الإصحاح بقى بيقول إيه؟ لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أصل اللي أنت بتقوله ده تخريف ان انت تقول ان في الاخر مصدر كل خير هو العصيان ان اليهود عصوا فالامم اتفتح لهم باب الخلاص فهم غاروا فهم كمان دخلوا الخلاص يبقى الدايره كلها في الاخر مغلقه يعني ال ال ال الحته بتلف على موضوع العصيان فيبقى العصيان هو مصدر كل خير سبحانك يا رب عمرنا ما كنا نتخيل ان ده يحصل يا لعمق غنى الله طبعا هو بينسب ده اف- افتراء على الله عز وجل ان هو يقول بمعتقدات ويقول للناس ازاي ه- هندخل الجنه وفي الاخر كل ده ينسبه لربنا وي- وينسبه لنبي الله المسيح انه ظهر له قال له الكلام ده والفكره دي سبحان الله فهو هنا بيقول إيه ده بذلتهم صار الخلاص للامم لاغارتهم فان كانت شوف بقى القاعده فان كانت زلتهم غنى للعالم يعني هم عصوا فده بقى ايه فتح الباب للعالم في غنى ونقصانهم غنى للامم فكان بالحري ملؤهم امال بقى لما دول لما عصوا شوف ربنا فتح علينا ازاي امال بقى لما يطيعوا ايه اللي هيحصل ده احنا م- مش بعيد نلاقي نفسنا طلع طلعنا الجنه اوتوماتيك منطق عجيب هو المفروض لما يسود اخر بيبقى عدوهم تاني منطق عجيب جدا فهنا بيقول ايه فاني اقول لكم ايها الامم في ترجمات التانية أي- ايها الوثنيون بما اني انا رسول للامم رسول للوثنيين انا بعتقد ان يعني بولس افكاره لاقت رواجا عند الوثنيين ولاقت رفضا وحربا من اليهود ليه ان هو افكاره اقرب للوثنيه مما هي الى اليهوديه واحنا انا شرحت الكلام ده كتير لكن هنا ده نص صريح بولس بيقول فيها انا رسول للوثنيين فهو بيمجد خدمته امجد خدمتي لعلي اغير انسبائي يعني ايه آه لا، بيغيظهم انا رسول للوثنيين والوثنيين هيؤمنوا وانت لا وانتوا لا فايه اللي هيحصل طب احنا بقى هنؤمن احنا كمان منطق غريب ده دين اللي احنا بنشرحه ده ايه القضيه مش القضيه مش مش موضوع الغيره القضيه ان انت يعني هي دي وسيله ان انا هدخلك الايمان انتوا عصيتوا دول فتح فتحت لهم باب الجنه هيدخلوها فتغيروا ان هم دخلوا الجنه وانتوا لا فتقوموا داخلين طيب لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم يعني إيه؟ يعني هم رفضوا الدعوة عاوز يقول كفروا يعني ده قصده بالكرازة ما هو في الإصحاح اللي في الأول بيقول إيه وصلت لهم الدعوة لما قعد يقول لك إذا الإيمان بالخبر والخبر إيه ب- ب- بكلام على المسيح أو كده طب ألعلهم لم يسمعوا لا سمعوا بس إيه في الآخر حصل إيه رفضوا هذه الدعوة فبيقول ده إذا كان رفضهم هو مصالحة العالم يعني ايه؟ يعني اتفتح لهم باب الخلاص، الباقيين اتفتح لهم باب لان هو عاوز يقول في بداية ال- ال- الرسالة دي خالص بيقول لأن غضب الله معلن من السماء واحنا م- م- منفصلين عن الله روحيا وربنا غضب علينا لكن خلاص المسيح مات ليكن لنا مصالحة فاكر المشكلة النصية اللي أنا قلت ليكن لنا مصالحة ولا إيه، أصبح لنا مصالحة لما المسيح مات فاهم إزاي؟ فهو غالبا بولس قصده انه لما المسيح مات واحنا امنا بكده احنا بقينا ايه متصالحين مع الله ده الخلاص فهو بيقول ده هم كفروا دول ايه اتفتح لهم باب المصالحه فماذا يكون اقتبالهم يعني خلاص بقى يقبلوا على الايمان الا حياه من الاموات يعني خير يعني كبير وكأن هينبعث من الأموات حياة مرة أخرى كأن رمز يعني اليهود كانوا مرفوضين لكن لما يقبلوا إيه كان هيحصلوا على الحياة يعني هنا المثل ده بيقول وإن كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان هو عاوز إيه، ال- العلماء اختلفوا على ايه المقصود بالباكوره وايه المقصود بالاصل بدايه ال ال النص بتاع الباكوره هتلاقي فيه عندي في في التحضير البسيط ده ان في التفسير بتاع handbook on Paul's letters letter to the Romans بيقول ان ال- ان المقصود بالباكوره ده مصطلح a technical term مصطلح بيستخدمه اليهود في دي ديني مصطلح ديني it refers to the first part of the bread dough القصة في سفر ال- العدد زي ما هو كان بيقول ان ر- قل لبني اسرائيل ربنا بيقول لموسى قل لبني اسرائيل متى دخلتم الارض التي انا ات بكم اليها فعندما تاكلون من خبز الارض ترفعون رفيعه للرب اول عجين عجينكم هو ده اللي يستخدمه بولس انتوا هتخبزوا د- د- كم مثلا كبير من العجين تاخدوا حته منه وتقدموه لربنا فربنا يتقبله يبقى باقي ايه باقي العجين هيبقى مقبول طب يبقى ايه المقصود بقى بكلام بولس ان ما دامت باكوره العجينه دي مقدسه يبقى الباقي يبقى العجين الباقي مقبول مين هو او ايه هو الباكوره في مسيحيين قالوا ان الباكوره دي ممكن يكون مقصود بها المسيح في مسيحيين تانيين قالوا ممكن يكون المقصود بالباكورة دي المختارين من اليهود زي بولس هو نفسه من من ال- الباكورة دي أول يهود دخلوا الإيمان في مسيحيين تانيين قالوا إن المقصود بالباكورة دي ال- ال- الآباء البطارقة اللي هم مين؟
والاباء البطارقه آه مين؟
قلت ابراهيم ويع... و... و... واسحاق ويعقوب دول بيتقال عنهم الاباء البطارقه انا ما- قلت قبل كده كذا مره انت نسيت مش مشكله اكتبها فانا بيقول means the patriarchs البطارقه الاباء البطارقه اللي هم ابراهيم واسحاق ويعقوب هنا غالبا مش المقصود المسيح ده بحسب سياقه وبحسب استخدامه للالفاظ دي في نصوص تانية يا اما المقصود المختارين من اليهود الاوائل اللي امنوا يا اما الاباء البطارقه فهو بيقول يعني ان بما ان ربنا قبل هو فين ال- الاصابه آه، هو بيقول بما ان ربنا قبل هؤلاء فالباقي اللي جاي منهم هيقبله فاما المقصود آه، آه، قبل من بني اسرائيل الاوائل الباقي هيقبله قبل من بني اسرائيل ابراهيم واسحاق ويعقوب يبقى الباقي هيقبله يعني مش مقفول عليهم الباب زي هو ده عاوز يقول كده يعني فهو بيقول وان كان الاصل مقدسا فكذلك الاغصان فالاصل ده غالبا المقصود بيه يا اما الاباء البطارقه يا اما الب- اوائل اليهود اللي امامه هنا بيقول كلام غريب بيقول فإن كان قد قطع بعض الأغصان يعني بيكمل في مثل الغصن إن في شجرة أصلها مقبول وفي غصون الغصون دي في منها اتقطع دول بيرمزوا لإيه لليهود الوحشين اللي, اللي رفضوا فإن, ف- و- فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية يعني إيه زيتونة برية؟ يعني أنت في زيتون وزيتون زيتون ده البني آدمين يعني الشجرة هو هيتكلم عنها هيقول عنها إن هي زيتونة إيه، تبع حديقة ولا مش عارف بي- بيستخدم إيه آه في اصل الزيتونه افتخرت تحمل انا أنا مش عارف انا بدقق على الج- على الكلام ده ليه ب- هنا زي الاغصان طبيعيه واما اللطف آه، سيطعمون اهو ان كنت قد قطعت من زيتونه البريه وطعمت بخلاف الطبيعه من زيتونه جيده آه، زيتونه جيده او زي زيتونه يعني مزروعه في حديقه زيتونه حديقه هو بيرمز لليهود بانهم زيتونه حديقه بيرمز للامم بان هم زيتونه بريه من بعيد من مكان تاني وحش اه من بره الحديقه فهو عاوز يقول خلاص الشجره دي احنا قطعنا منها اغصان ده يرمز لليهود المرفوضين وبعدين جينا طعمنا في الشجره في حاجه كده في علم الزراعه ان هو ي- يقوم قاطع ساق بيقول لك اليوستفندي حصل من حاجه زي كده اه ياخد شجره لفاكهه معينه يقوم لازق فيها يقطع منها جزء ويلازق فيها حتة أو جزء من شجرة تانية فيطلع الفاكهة إيه واخد طعم الاتنين ده بيحصل بيعملوه في انواع البرقوق المختلفه في انواع التفاح يخلطوا ما بينهم يطلعوا بايه بطعم جديد يعني مختلف عن الاثنين ما علينا فالمهم هو عاوز يقول خلاص الاصل ده اتقطع منه فروع انت جيت بقى ربنا راح ايه طعمك زي ما هو بيصف لزقك في الاصل الشجره طب وبعدين ما ايه اللي حصل فبيقول فصرت شريكا في اصل الزيتونه ودسمها فلا تفتخر على الاغصان يعني انت ما تجيش تقول ده انا احسن من التانيين ليه بقى فانت لست تحمل الاصل بل الاصل اياك يحمل ده انت ايه انت جاي اصلا على على نعمه اوتيت لليهود فما تجيش تتعنطز على اليهود وبعدين بيقول وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل بل الأصل إياك تحمل فستقول قطعت الأغصان لأطعم أنا حسنا حسنا يعني يعني كلامك مظبوط هو ده اللي حصل ان هم عصوا ما هو بيقول لك بقى المعصيه فتحت الباب ازاي المعصيه دي ادت الى ان اغصان اتقطعت فبقى ليك انت مكان تطعم في الشجره وت... ف- ده اللي عاوز يقوله بولس فقول لك خلاص ماشي قطعت الاغصان لاطعم انا حسنا من اجل عدم الايمان هم كفروا قطعت اللي هم اليهود وانت بالايمان ثبتت يعني بقيت ملزوق في الشجره وبقيت تبع الخلاص لا تستكبر بل خف هنا الكلام مش مفهوم قوي لبولس في فكر مسيحي ان الخلاص في لحظه اللي هو البروتستانت وكده ده فكر غير قويم غير مستقيم بالنسبه للاسلام بالنسبه لل... للمسيحيه التقليديه فكره ان محدش بيضمن الجنه وهو لسه له حياه وعمر على الارض لانه ممكن يكفر او يرتد وفي الاخر يموت على هذا الكفر ففي الاخر ايه يخلد في النار ففي الاخر إيه بنتعلم من ابي بكر الصديق ومن الصحابه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان انت تفضل تعيش في طول عمرك تتمنى رضا الله عز وجل وتعمل في الصالحات والطاعات وهكذا إيه املا في انك في النهايه تموت على هذه الطاعه وان انت ربنا يتقبلك وتدخل الجنه في الاخر وان ما حدش يقول لا ده انا مسلم وضامن الاسلام وانا كده كده داخل الجنه والكلام ده كله لا ما حدش يضمن ان ممكن ايه ترتد او تقع في فتنه او حاجه معينه زي كده في الاخر ايه تكفر والعياذ بالله وربنا يتوفانا مسلمين باذن الله عز وجل فهو بولس قدم الفكرة دي وبولس نفسه بيتكلم عن ناس ارتدوا في في رسائل كنا قريناها بيكتب في الرسالة بيقول ناس أنا كنت بذكرهم بالخير دلوقتي بتأسف عليهم وبحزن ده معناه إيه؟ هم كفروا في برضه في أجزاء في رسائل تانية بتتكلم إن في ناس كانوا مؤمنين وارتدوا الكلام محكي في رسالة غلطية انتوا ارتديتوا وهكذا فيبقى ما فيش حاجة اسمها ايه ضمان الخلاص او الحصول على الخلاص في لحظة او الكلام ده كله فهو بولس بيقول إيه، هم قطعوا علشان كفروا انت ثبت علشان ايمانك يبقى في الاولى لا تستكبر بل خف خف ليه بقى او خف لانه ان كان الله لم يشفق على الاغصان الطبيعيه يعني هي ما يعني ما شفع لهمش ان هم من اصل الشجره فلعله لا يشفق عليك ايضا حته لا يشفق عليك ايضا دي هي المشكله عندي ليه ان طب انا مؤمن ممكن الاقي نفسي في الاخر ده بقيت مرفوض يعني تحس ان الموضوع إيه، بيخوفهم من غير ما يفهمهم ان لا يبقى انت افضل ثابت على ايمانك او حاجه زي كده لا بيقول له انت خلي بالك انت اصلا كانه بيقول انت مالكش ثمن او مالكش آه لا مالكش يعني قدر عند الله اذا كانوا الاغصان الطبيعيه عمل فيهم كده انت هيبقى ليك لازمه ع- اه ف كلام غريب يعني لكن المبدا بشكل عام إن محدش بيضمن آه، دخول الجنه او الخلاص ده وارد لكن التخويف كده دول خلي بالك دول كانوا من الاصول وربنا قطعهم امال انت بقى اللي جاي ها اه فهو بيقول هنا ف- فهو فهو ذا لطف الله وصرامته آه، آه، وصر وصرامته لطف الله وصرامته اما الصرامه فعلى الذين سقطوا اللي هم اليهود اللي غضب عليهم واما اللطف فلك ان ثبت في اللطف والا فانت ايضا ستقطع فهو هنا قال, قال لك خلاص خليك ثابت والا ستقطع لكن التخويف في الاول يعني لانه بي- بيربط الموضوع باصل شجره يعني له علاقه ب- زي نسب او كون انتسابه من بني اسرائيل اذا هم دول من بني اسرائيل وحصل فيهم كده يبقى انت بقى ربنا يعمل فيك ايه فهم في الاخر بيقول وهم ان لم يثبتوا في عدم الايمان سيطعمون يعني ايه يعني هيسيبوا الكفر ويؤمنوا لم يثبتوا في الكفر يؤمنوا لان الله قادر ان يطعمهم ايضا طب نكتفي بهذا القدر ولا نكمله بعد الصلاة نكمل الجزء الأخير ده بعد الصلاة فهنا خلاص هنا بولس بيوصل للفكرة بيقول ايه وهم ان لم يثبتوا في عدم في عدم الايمان سيطعمون اللي هو المقصود اليهود اللي اتغضب عليهم واللي هم الاغصان اللي اتقطعت لو تركوا الكفر هي ايه ربنا هيطعمهم في الشجره الاصليه فيرجعوا تاني لان الله قادر ان يطعمهم ايضا زي ما طعم الامم ده المقصود بايضا يعني لانه ان كنت انت قد قطعت من الزيتونه البريه حسب الطبيعه وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جديدة هو بيتكلم على مين؟
على الأمميين اه بيتكلم عن الامم ان هم كانوا في زيتونه بريه كاغصان اتقطعوا منها واتلزقوا في ايه؟ في زيتونه تانية فبيقول فكم بالحري طعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعه في زيتونتهم الخاصه، يعني هم كانوا في الشجره اصلا واتقطعوا ير- ي- يرجعوا يتلزقوا تاني بسهوله. طيب فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب وراح آية النصين طبعا المقصود ايه المقصود بقى ان ان القساوة قد حصلت جزئيا إلى أن يدخل ملء الأمم طب إمتى هيدخل ملء الأمم وبعدين سيخلص جميع إسرائيل إزاي كلام مش واضح قوي لكن المهم ان هو بيستشهد بنصوص حرف فيها و- و- ولخبط فيها النصوص دي موجوده فين حاططهم هنا عندي هنا بيقول في رومية 11 26 27 بيقول وهكذا سيخلص جميع اسرائيل كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم شوف الكلام ايه الكلام ده المفروض موجود فين اهو هحط كده الماوس واجيب ال analytical ال analytical literal translation اشعياء 59 20 21 طب اشعياء اشعياء 59 20 21 بيقول ايه بيقول وياتي الفادي الى صهيون والى التائبين عن المعصيه في يعقوب وخلص النص على كده هنا بيقول سيخرج من صهيون هنا بيقول وياتي الفادي الى صهيون طبعا في فرق آه، كبير يعني هيجي لصهيون ولا هيخرج منها والى التائبين عن المعصيه يعني هو هيرسل اليهم مش هي مش ه... آه، زي ما ب- بولس بيقول هينقذهم او يغفر لهم او مش عارف مين فهو مب- مضيع النص خالص وبعدين بيقول ايه هنا راح مغير في النصين وقال ايه وهذا هو العهد من قبل لهم متى نزعت خطاياهم ان ايه ان سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب فده عهد النص بيقول هقراه كله على بعضه النصين ورا بعض ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب روحي الذي عليك وكلامي الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك قال الرب من الآن وإلى الأبد وش وان المقصود انه ياتي الفادي الى صهيون والى التائبين عن المعصيه في يعقوب انه هيبقى يبعث ل- لكل العالم يعني للعرب اللي يخرج منهم وليهم هم كمان ومفتوح لهم باب التوبه ان هم ايه يتبعوه يعني وانه ه- هي- هيتكلم بكلام الله وان هذا الكلام كانه سيورث عنه إيه- إيه يعني جيل بعد جيل ت- تواتر او حاجه زي كده بسند يعني وانه هيحفظ الى الابد
وحته الفادي الى صهيون ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي لما راح المدينه كان بياخد موقعهم في المدينه فهو يبقى هو اللي راح لهم زي ما مش زي الثاني ده بيقول خالص
المهم ان بولس مبهدل الدنيا حرف تحريف واحد يعني.
كويس أوي ده مش غريب عليه يعني طيب خلينا نفتح اشعياء ده بس ابص عليه كده بصه في ترجمه آه، آه، برينتون بيقول ايه and the deliverer shall come from Zion's sake and shall يعني ال- shall come for Zion's sake حي- هياتي من اجل صهيون and shall turn away ungodliness from Jacob وهيبعد ال- عدم التقوى من يعقوب and this shall be my covenant with them said the Lord my spirit which is upon thee كذا كذا يعني برضو مش نفس الكلام اللي هو بيقول ان الفادي هياتي من اجل صهيون وهيبعد عنهم هو ممكن خد الحته دي من السبعينيه لكن ايه باقي الكلام لا موجود في العبري ولا موجود في السبعيني طب هات العجل كده يا باشمهندس اصل اللي عاملين السبعين دول مش اليهود مش اللي عامل ده.
ايوه بس انا اقصد ان ال- النص العبري اتحرف واتغير فممكن اللي كان في السبعينيه غير ممكن يكون شكل اقدم للعبري او كده فانا بقول لا كده ولا كده موافق مع اللي اقتبسه بولس فبولس جاب منين طبعا هيقول لك ايه العهد القديم محرف المسيح هيقول كده طبعا هيقول العهد القديم محرف لا العبري مظبوط ولا السبعينيه مظبوط الاثنين اليهود حرفوهم لكن النص اللي كان موجود على ايام بولس هو ده المظبوط فانا اقول له برافو الف شكر طب انت تعرف توصل للنص ده لا خلاص خلينا واقعيين يا جماعه التحريف حصل واللي كان كان طب هو اتحرف حط في كتابه ليه؟
قال يعني المسيح هيجي يقول لك ان النص اتحرف ما انا فاهم.
طيب فهنا ده كالعادة بولس بيظبط من العهد القديم أي كوكتيل ي- يوافق اللي هو إيه عاوز يشرحه وبعدين بيقول من جهة الإنجيل هم أعداء يعني هم أعداء للبشارة من أجلكم وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء ما علينا هنا بي... إيه؟ آه, آه يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب فهنا بي بيقول لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة لو بصيت على اليسوعية هتلاقيه بيقول, بيقول فلا رجعة في هبات الله ودعوته يعني قصده يقول إيه الفكرة اللي هو بيأصلها من أول الرسالة إن الوعد ده لإبراهيم أو العهد ده لإبراهيم حتى لو هم ما التزموش بطرفهم برضو إيه هيتحقق فهو عاوز يقول كده حتى لو هم عصوا برضو في الآخر إيه هي- هيدخلوا في الخلاص في الآخر فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا يعني عصيان كده كده فاهم انتوا رحمتم بعصيان هؤلاء هم برضو دلوقتي بيعصوا لكي يرحمهم أيضا برحمتكم لأن الله في رمي 11 32 ده نص مهم لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان يعني كله كأنه إيه داخل حيز العصيان أو فكرة الخطية إنه كله خطاء وفي الآخر إيه لكي يرحم الجميع فكله بيعصي وكله في الآخر هيرحم يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقي عن الاستقصاء عايز اقول لك ده كلام يعني آه، عمرنا ما كنا نقدر نوصله لوحدينا او حاجه زي كده ودي حكمه الهيه آه، خطيره وهكذا في الاخر الاصحاح بيخلص بيقول لان من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا او من سبق فاعطاه فيكافئ ده اقتباس كوكتيل مش مهم منين هو ما اشارش ان ده كوك- آه، اقتباس لكن احنا نقدر نعرف ان ده م- متاخد من ممكن يكون من كذا مكان يعني اشعياء 40 13 ارميا 23 18 ايوب 41 11 هو كانه نوع من انواع المحاكاه يعني عشان ما حدش يجي يقول احنا بنتلكك ونقول ان ده تحريف هو ما قالش ان ده اقتباس بس زي ما يقول كده ايه زي ما اثناسيوس بيقول انا ه- هتأسى بالأسلوب اللي قاله لوقا لما جه يكتب القانون وقال إذ كان كثيرون قد أخذوا بالإشارة لكتب مهرطقة غير اللي احنا تسلمناها من البدء من الذين كانوا فاهم ازاي ده ما يعتبرش اقتباس بس بيقلد يعني الأسلوب الكتابي ده نفس الكلام فرومية 11 36 بيقول لأن منه وبه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد آمين ده مين الرب او الاله يعني لان منه وبه وله كل الاشياء فمنه يعني كل الاشياء كل ما غير كل ما سوى الله منه خلقه يعني لان المسيحي ل- ال- بص كده على النص اليوناني فهنا إيه، ὅτι ἐξ αὐτοῦ لأن منه ἐξ αὐτοῦ καὶ δι' αὐτοῦ بواسطته καὶ εἰς αὐτὸν وله يعني τὰ πάντα كل كل شيء كل حاجة الكل الكل لأن منه وبواسطته وله الكل طبعا هتيجي تقول لي انت أنت تعرف منين الترجمه دي؟ لا. بال- مع كل م- كتر ما بتقرا وتبص على ترجمه فبتبتدي تعرف ده ضمير ده حرف عطف ده إيه، حرف من حروف الجر وبيجي بمعنى كذا وكل ما بتقرا تلاقي انت لوحدك بتعرف تترجم لما كنت ببص على النص اليوناني اللي ما- اللي ماخوذ من مجلدات Patrologia Graeca بتاعت ميني ميني ده اسم الش... اسم الش- الشخص اللي عمل يعني او الش... اللي... اللي قام على جمع هذه الكتابات واللي ينص اليوناني وكده فببص على كتابات البابا كيرلس ده احاول اترجم ب... بستخدم كلمات كتيرة غريبة يعني مش ب... مش بتتداول كتير في الكتاب المقدس فمش عارف اترجم لكن آه وقعت في يعني ربنا ألهمني فكرة كده هتفيدنا يعني إن شاء الله المهم ما علينا بغض النظر عن الحوار ده إلا إنه آه ممكن يقال يعني آه، ان الم... لو المقصود هنا رغم ان ال... ان النص ما بيوضحش ان ال... ان الاب يعني اقصد لان منه لما يتقال ان المسيح من الله فهو بيقول لك منه يعني من جوهره من طبيعته لا الكتاب المقدس بي... بي... بي... بي... بيقول عن ناس كتير او حاجات كتير إن- انها من الله لكن مش المقصود ان هي من طبيعته او من جوهره او من ذاته او كده وفي الاخر كل الاشياء له بمعنى ان هي آه، مملوكه له يعني وتحت قهر وسلطان وهكذا طيب انا ك- انا هكتفي بهذا القدر خلاص خلصنا رومي 11 الرساله دي ممله جدا وطويله بس آه، هانت يعني المفروض ان روميا 21 احنا في الاصحاح ال 12 ربنا معانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك